بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
هي دي المصيبة إن بعض الناس بيفرط وبيفرط عشان الناس كلهم مفرطين آه تقول للأخت ماشية من غير جوانتي تاكل الله فين الجوانتي تقول لك ما الناس كلها ماشيه والشاعر يعني جت على الجوانتي اهي دي بقى واي شيء باسم كلب هكذا ترضى بالدنية في دينها فإن أقواما استحلوا بعض إيه ما حرم الله وأقوام حرموا بعض ما أحل الله وكذلك أقوام احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها واصل الدين ان الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله اخوتي في الله والله العظيم اني احبكم في الله اخوتان ان الدين ديننا دين الحق ذو حدود والحدود لها بدايات وايه ونهايات وداخل حدود الحق مساحة يسمح التجول فيها يبقى الحق له ايه بداية وله نهاية له بداية وله نهاية البداية اللي قبليها باطل والنهاية اللي بعديها باطل اللي بعديها باطل فمن اخذ بدايات الحق فعليه ان يتوغل داخل حدود الحق حتى يستغرق مساحة الحق ما استطاع الى ذلك سبيلا يبقى انت بدأت تلتزم اول حاجة هتصلي توحد الله اه تعرف التوحيد يعني وتتعلمه امشي بقى في مساحات كل شيء حق اعمله وتعلمه وتعبد بيه كل الحق لحد ما توصل لايه لاقصى شيء في الحق يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة يعني خذوا الاسلام جميعا اتنين عليه ان يكون على حذر من التجاوز وهو يظن انه يستوفي مساحة الحق استغراقا فانه اذا تجاوز الحدود سقط في الباطل وكان ذلك منه غلوا فماذا بعد الحق الا الضلال ما هو بعضنا بيلتزم فيبدأ ناشف كده على طول فيتجاوز مساحة الحق فيعتدي على حق الله في التحليل والتحريم ايضا عليه ان يكون على حذر دي نمرة ثلاثة من اخراج بعض مساحة الحق واعتبارها ليست منه فان فعل شيئا من ذلك سقط في الباطل لا محاله وكان ذلك منه تفريطا يا جماعة ديننا دين انضباط كل شيء في الدنيا له عند ربنا حكم حلال حرام مستحب مكروه مباح اسمها الاحكام الخمسة كل شيء في الدنيا كل شيء كل شيء له حكم يا ايه واجب مستحب مكروه حرام مباح كل شيء في الدنيا فلذلك يا ابني يا جديد كل ما تيجي تعمل حاجة دور على حكمها في الشرع الاول الحاجة دي حكمها عند ربنا ايه واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام يعني قول اكل التفاح حكمه ايه عند ربنا اكل الطعمية حكمه ايه عند ربنا لبس القميص والبنطلون حكمهم ايه عند ربنا النظر الى امرأة متبرجة في الشارع حكمه ايه عند ربنا الكلام مع زميلتي في العمل او في الكلية حكمه ايه عند ربنا امي لما تقول لي روح املى انبوبة البوتاجاز حكمها ايه دي عند ربنا النوم حلال ولا حرام وانام ازاي على جنبي ولا على بطني ولا على ظهري وانام من الساعة كام للساعة كام هو ده معنى كلمتي اللي قلتها لك انك تعيش الاسلام اللي هي قضية اسلمت الحياة قل لي لا ده انا عارف كل حاجة ده انا عجبك انت فكر ايه ايوه ماشي جزاك الله خيرا بس انت ممكن تكون عايش سنين على حاجة بتفكر انها حق وهي وهي باطل مش الناس قلت لك كده ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض ايه يضلوك عن سبيل الله فلذلك ينبغي ان تنتبه الى هذا المسلمون اليوم بين طرفي نقيض افراط وتفريط الا من رحم الله ولا شك ان التفريط اكثر صح ولا لا يا عم الدين يسر مش كده يا عم ده مفيش مشاكل لا التفريط في القضايا التي تدخل في مجال الالتزام والتسامح في عدم الاخذ بها او توسيع حدود الاسلام او انسياح تلك الحدود او تقليص تلك الحدود او ازاحة مواضع تلك الحدود كل هذا يدخل في الاعتداء على حدود الله يبقى لا بدماغي ها ولا بدماغك ولا الشيخ فلان ولا ولا الشيخ فلان قلت لكم المرة اللي فاتت ان النهاردة الفتاوى كتير صح كده ولا لا الاسئلة كتير وتلاقي السؤال بيتسئل فيه عشرين شيخ وعشرة بيقولوا كلام وتسعتاشر بيقولوا كلام تاني وتسعة وخمسين بيقولوا كلام تالت وكلام رابع فيه صح ولا لا وخامس وعاشر كلام كتير تاخد بايه قلت لك لازم تعمل مصفى على القلب حراسة القلوب كانت خطبة الجمعة اللي فاتت حراسة القلوب انك تحط الكتاب والسنة زي المنخل فلا يدخل الى القلب الا ما كان قال الله قال رسول الله بفهم السلف بفهم الصحابة وانتهت القضية ساعة ما تحرس قلبك كده الراجل قال حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة وها أنا ذا أموت على السبعين نظيفا اللهم أحينا على النظافة وتوفنا عليها يا رب العالمين نظافة القلب من الأدران نظافة القلب من الأهواء نظافة القلب من الشهوات نظافة القلب من الشبهات قلت له احرس قلبك عشرين سنة ما تدخلش فيه غير الكتاب والسنة عشرين سنة يبقى قلبك بلغ صح بقى راجل فيحرسك قلبك بقى قلبك يحرسك هو اصلا مش هيقبل الا الكتاب والسنة ما هو عايش عليهم كام عشرين سنة فيحرسك هو ايه عشرين سنة كمان ساعة ما تبقوا عندك اربعين سنة خلاص يحرسك الملك بقى ما يعرضش عليك الا الحق هو ده معنى كلمة الراجل واضح يا شباب اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين نعم إخوتي في الله إنني أريدك أن تسير في هذه الحدود داخل المربع مربع الإسلام اللي الرسول رسمه مصلي عليه وأن هذا صراطي إيه مستقيما فاتبعوه تعيسه فلا تغير صفات هذه الحدود ولا أركانها وأن تستغرق مساحة الحق ادخل في الحق لما ايه تاخد الحق ايه كله تاخد الحق كله فلا تترك منه شيئا على قدر استطاعتك نعم اخي في الله هذا يدفعك الى امرين الاول علو الهمة انا مش عايز اطول خمس دقايق كمان ان شاء الله علو الهمة ابن الجوزي بيقول كلام جميل قوي تسمع معنا يقول ابن الجوزي ما ابتلي الانسان قط باعظم من علو همته فان من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعد الزمان وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب فيرحم الله عذابه فيدخله الجنة نفسه يا جماعة انا لما اسمع ان شيخنا الشيخ ابن عثيمين اللهم انا نسألك ان ترحمه رحمة واسعة اللهم تغمده برحماتك لما اسمع انه كان كافل 1300 طالب علم اكلهم وشربهم وسكنهم ولبسهم عليه الله يرحمه رحمة واسعة والراجل كان يألف ويكتب ويفسر ويحدث ويشرح ويربي ويأمر وينهى ويعظ ويتصدق الواحد بيحتقر نفسه جنبه ويقول لنفسه طب انا نفسي اوصل للراجل ده عمله صح ولا لا المفروض الراجل يقول كده ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك المفروض الواحد يزعل على نفسه الشيخ عمل كل ده وانا عملت ايه وانا لازمتي في الدنيا دي ايه هي دي القضية فينبغي ان يبقى علو الهمة ان قلبك يتفلق من الحزن على انك مش قده ده احد الاخوة بيقول لما انا قلت ان ورقة الامتحان اللي هتتقدم لك وتتقدم لابي بكر الصديق هي ورقة واحدة قالوا احنا قد ابو بكر الصديق قلت له طب هو احنا قد الشيخ ابن عثيمين بلاش ابو بكر الصديق ده كان ايه صحابي مع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ده راجل من عصرنا اهو راجل من العصرين كان عايش معانا انت قده ليه ما تبقاش قده الانسان لما يجي يحاول يبقى قده يلاقي نفسه ما تزعلوش من ما ينفعش صح ولا لا اه ما ينفعش يبقى قده ما ينفعش يبقى انا ما من ينفعش مش ما اقدرش فيعيش حزين ومعذب معذب اه نفسي ابقى قده بس مش قادر لا الفلوس تساعد ولا الصحة تساعد ولا العلم يساعد ولا الظروف اه تساعد يبقى يعيش الانسان في عذاب فيرحم الله ضعفه اللهم ارحم ضعفنا يقول ابن الجوزي واني اعطيت من علو الهمة طرفا فانا به في عذاب ولا اقول ليته لم يكن انما يحلو العيش بقدر عدم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل الكلام بقى لو قعدت اشرح مش هنخلص الليلة دي فانتوا بتفهموا بقى صح طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم والله انا بحبكم وخصوصا الشباب الجداد الحلوين الحليقين دول بحبكم هعمل ايه الواد حليق بس منور هينور بكره ويلتحي ان شاء الله ويغيظ السنيه لما بيقولوا له السلام عليكم صلى على الرسول صلى صلى الله عليه واله وسلم يقول واني اعطيت من علو الهمه طرفا فانا به في عذاب اه نفسي ابقى فانا معذب قال ايه ولا اقول ليته لم يكن ما بقولش يا ريتني ما كنتش اتمنى الحاجات دي ليه قال لان انما يحلو العيش بقدر عدم العقل يعني المجانين في ايه اه في نعيم مريح دماغه ساري دماغه اه اه يا عيال انتوا بتجروا الكلام ومش هنخلص الليله دي ربنا يستر صلي على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم لما وقعت المحنه للامام احمد بن حنبل واخذ للضرب الامام احمد بن حنبل خدوه عشان ايه يضربوه ادخلوا عليه العلماء فدخل عليه ابو سعيد فقال له يا امام لك عيال وعليك صبيان وانت معذور كاني اسهل عليه الاجابه قال له يا عم انت وراك عيال طب عيالك صح كده يا عم وراك وراك عيله ما تضيعش نفسك لك عيال وعليك صبيان وانت ايه معذور اي كلمه قولها لهم وخلاص قول لهم القران مخلوق وخلصنا ريح دماغك وريحهم فقال الامام احمد يا ابا سعيد ان كان هذا عقلك فقد استرحت او ده اللي ايه اللي مريح دماغه قوي يعني هي دي اللي تعباه نشل ويريح ويريح دماغه وخلصنا اه لا يا ابني ما تريحش دماغك ما تريحش ايه ده كلام ابن الجوزي بقى ده معناه يقول ايه العاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل يقول ولقد رأيت أقواما يصفون علو همتهم فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي شاعر يعني قال ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة عايز يبقى أمير عايز يبقى وزير عايز يبقى حاكم يعني عايز سلطة صح هي دي بلوته ده حاجة متعبة قوي كمل الكلام وخلي بالك من الكلام بس وكان ابو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام ابو مسلم الخراساني وهو شاب ما كانش بينام يا شباب انا بزعل جدا من الشباب اللي بيناموا كتير يا ابني انت شباب يكفيك ساعتين اتنين في اليوم 120 دقيقة للشباب كفاية في اليوم نوم النوم للعواجيز الناس الكبار ينام لانه خلاص تعب جسمه تعب ترهل لكن الشباب تنام ليه يا ابني انت المفروض انت ولع انت شعليلة انت ليل ونهار تطلب علم تعبد ربنا وتخرج زيارات وتعمل في الدعوة ما تنامش تنام ليه تنام ليه ما تنامش كان ابو مسلم الخراساني لا ينام قيل له لماذا لا تنام قال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق الى معالي الامور يبقى ده اللي ما يجيلوش نوم عرفت انت بتنام ليه عرفت ولا ما عرفتش ما زمان قلت لكم حديث النبي لا بقى ده انتوا ما صلتوش على النبي النهارده صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجل الرجل شعره الا غبا الرسول نهى ان الواحد يسرح شعره الا غبا غبا يعني يوم بعد يوم مش كل يوم يوم بعد يوم يعني يسرح شعره النهاردة يفوت بكرة وبعد بكرة ايه يسرحه قلت لكم لكن الواجب عليك على اللي زيك يعني يشيل مشط في جيبه وكل شوية يسرح ليه ليه يا عم الشيخ بتأمر بخلاف السنة قلت له لا اصل السنية اللي هم على السنة مش فاضي يسرح شعر والرسول نهى ان يمشط الرجل رأسه الا ايه غبا لانه مش فاضي لكن الفاضي يشيل مشطه في جيبه الفاضي يشيل مشط في جيبه لا ويجيب شامبو وكريم كمان اه ويشيل ازازه ريحه وكل شويه يعمل كده ويشيل مرايه زي النسوان فاضي فاضي اعمل اللي انت عايزه ما انت فاضي الراجل ما كانش بينام ليه قال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق الى معالي الامور مع عيش كعيش الهمج الرعاع قال نفسي ابقى حاجة كبيرة وعايش مع الهمج الرعاع مع عيش كعيش الهمج الرعاع قيل فما الذي يبرد غليلك نفسك في ايه يا اخويا بقى يا ابو ذهن صافي قال الظفر بالملك عايز ابقى ملك قيل فاطلبه قال لا يطلب الا بالاهوال قيل فاركب الاهوال قال العقل مانع خليك عائل قيل فما تصنع قال ساجعل عقلي جهلا واحاول به خطرا لا ينال الا بالجهل وادبر بالعقل ما لا يحفظ الا به فان الخمول اخو العدم ابن الجوزي بقى بيعلق على الكلام الراجل اللي عايز ملك ده يقول فنظرت الى حال هذا المسكين فاذا هو قد ضيع اهم المهمات وهو جانب الاخرة وانتصب في طلب الولايات ده بيعمل كده وبيقول كده ما بينامش عشان عايز يبقى ملك وانت ياض عايز تبقى ملك في الجنة وتنام الراجل اللي عايز الملك ده ضيع الدنيا ونسي الاخرة انت عايز حاجة اعظم عايز الجنة نعم فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى الى الاخرة على اقبح حال نسأل الله لنا ولكم العافية اه او غار في داهية لا مؤاخذة يعني مات اتقتل وراح وانتهت القضية الشاهد ايه انت بتطلب ملك لا يفنى الجنة تعيش فيها ابد الابدين ملك ما تمومش ما تموتش وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده شوف الكلام ياض بيقول ايه وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه لا عربية ولا عجلة مركوبه ايه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد احده يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار ان يكسى دروعا تهده مش هترجم صلى الله عليه وآله وسلم يرى جسمه يكسى شفوفا تربه لابس الناعم ولابس الحرير ولابس الجميل ولابس الحلو ولابس الحنين فيختار ان يكسى دروعا تهده مش عايز الحاجات الناعمة عايز ايه حديد عايز حديد يهديه قال فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب أما أنا ده مين بقى ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول ايه أما أنا فنظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا وذلك أنني أروم أطلب من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه ابن الجوزي ده يا جماعة قرأ بالعشر وعمره ثمانين سنة كان عنده ثمانين سنة وراح قرأ على الشيخ القرآن بالقراءات الايه بالقراءات العشر يا عم ده انت 80 سنة رجلك والقبر عايز اجازة تعمل بيها ايه هي دي علو الهمة قال فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره يبقى في ناحية كامل وفي الجانب الثاني ناقص فلا أعد همته تامة مثل المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث فلا أرى الرضا بنقصان من العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم قال أنا مش بطلب العلم بس ده أنا عايز كمان أعمل بيه فأتوق اتمنى واشتهي فاتوق الى ورع بشر وزهادة معروف ورع بشر الحافي وزهد معروف الكرخي وهذا مع مطالعة التصانيف عشان الف كتب وافادة الخلق واجلس مجلس وعظ وعلم الناس ومعاشرتهم وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد صعب قوي انك تجمع بين ورع بش وزهادة معروف وبين مخالطة الناس صح ولا لا عايز تعتزل الناس بشر كان ايه معتزل قال ثم اني اروم الغنى عن الخلق مش عايز اخد من حد حاجة بل واستشرف الافضال عليهم وعايز ادي والانشغال بالعلم مانع من الكسب وقبول المنن تأباه الهمة العالية قال ما بقبلش من حد حاجة بل نفسي ادي ايه اساعد الناس واديهم طب وبعدين انا شغال بالعلم ومفيش وقت اشتغل بايدي عشان اكسب فلوس ثم اني اتوق الى طلب الاولاد نفسي يبقى عندي 27 عيل والله نفسي يبقى عندي 55 عيل اه نفسي يبقى عنده 70 عيل الراجل كما اتوق الى تحقيق التصانيف وعايز احقق كتب ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف عشان بعد ما اموت اسيب اولاد واسيب علم وفي طلب ذلك الجمع بين الاثنين لا يمكن للمحب المتفرد مع حب ربنا وحب الانس بربنا طب ازاي انشغل بالزوجة وانشغل بالكتب وانا بحب ربنا وعايز اخلص ليه يقول ثم اني اروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة المال ثم لو حصل فرق جمع الهمة وكذلك اطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب فإن بدني متعود على الترفه واللطف وفي قلة المال مانع وكل ذلك جمع بين أضداد فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني لا أحب أن تخدش الدنيا وجه ديني ولا ان يؤثر في علمي ولا في عملي فواقلقي من قلقي وواحرقي من حرقي فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع اعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف واداء حق الزوجه ووا أسفي على أسفي وأسفي ووا أسفي على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة غير أني قد استسلمت لتعذيبي ولعل تهذيبي في تعذيبي لان علو الهمة تطلب المعالي للقربة الى الله عز وجل وها انا ذا خذ الخلاصة وها انا ذا احفظ انفاسي من ان يضيع منها نفس في غير فائدة وان بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله هو ده خلاص الكلام بقى ان انا عايزك يبقى نفسك تعبد ربنا وتنقطع مثل الزهاد والعباد وفي نفس الوقت تتعلم العلم وتعلمه وتدعو به الى الله زي العلماء العاملين والجمع بينهما ممكن والا فحاول ما يمكن ولا تدع ممكنا يفوتك هو ده شرطنا يا شباب علو الهمة اما قضية التوسط نقف معها موقفا اخر قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير